بسم الله الرحمن الرحيم مدارج السالكين موقع الربانية روح من روحي الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم مدارج السالكين فكر سلفي واضح لقضية التزكية والسير إلى الله مدارج السالكين أن أرسم طريقا إلى الله أوله في يدك وآخره في الجنة أوله في يدك وآخره في الجنة أن أرسم طريقا إلى الله أوله في يدك وآخره الأسباب المعينة على الصبر على الطاعة الأسباب المعينة على الصبر على الطاعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله. أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسم إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أنا أحبكم في الله و- والحمد لله رب العالمين أنني صرت آتي إلى المدارج في هذه المرحلة الأخيرة منشرحا ومستبشرا و وراجيا فضل ربي جل جلاله أن يرزقنا التدرج في المدارج والعمل بذلك هو وحده الحي القيوم القادر على ذلك إخوتي أنا أحبكم في الله وما زلنا مع قضية الصبر ووقفنا في اللقاء الماضي عند الصبر على الطاعة ومما أسعدني اليوم أنه أخبرني مخبر أنه على الفيسبوك مش عارف بيسموه إيه الفيسبوك صح؟ الكلام ده؟ آه يعني مجموعة بتتكلم على الصبر على الطاعة هذا جميل وإن كنا قد أبدينا اعتراضا في البداية من المجموعة نفسها على هذه المواك... المواطن أو المواقع نتيجة وضع صور النساء وكلام زي كده لكن عموما وجود آه، خير على دي لا يدفعك أنت أخي حبيبي في الله ها انك انت تروح تتفرج هناك لا لا لا خليك معايا هنا على الرحمه خليك معايا هنا آه. هناك دي يكسبها لاهلها لاهلها عشان كده الاخوه اللي بيستشيروني الاخوه ها المز... اللي بيستشيروني اجيب آه، تلفزيون عشان اشوف القنوات الاسلاميه يقولوا لا انا في القنوات الاسلاميه مش ليك انت وانما للناس اللي قاعده قدامها كذلك ال- بتوع النت للناس اللي قاعدين على النت مش انت آه، آه، آه، وهكذا كل واحد اللي ربنا يعافيه من بلاء من هذه البلاءات او فتنه من هذه الفتن خليه ينساها يعني اللي ربنا عافاه وبيته ما فيش تلفزيون مفيش داعي إنه يجيب تلفزيون فيه واللي ربنا عافاه وبيته ما فيش نت ما يجيبش نت واللي ربنا عافاه وما بيدخلش على الفيسبوك ما يدخلش على الفيسبوك واللي ربنا عافاه وما وهكذا يعني اذا ربنا عافاك من فتنه ما تجرهاش انت بايدك عارفين ب... ب... ب... بتفكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رسم خطا مستقيما وعاد ال- على هذا ال... ال... ال- الخط او او في هذا الطريق آه، ابواب مفتحه وعلى الابواب ستور مرخاه وعلى الابواب ستور مرخاه كلما هم ان يفتح الستر يقول ويحك لا تفتحه ان تفتحه تلج دي ابواب الفتن ويحك لا تفتحه ان تفتحه تلج ادام اتسد عنك باب الشر ده ما تفتحوش بنفسك ابدا ما تفتحوش بايدك ما تمشيش وراه ما تتبعوش الفتن الشاهد انني سعيد بهذا التفاعل مجموعه المدارج مجموعه الصبر على الطاعه وقضيه الصبر على الطاعه قضيه الصبر على الطاعه آه، قضيه خطيره جدا انا اقول انها آه، من من آه، من اقول ايه اقول ايه بالظبط تحديدا مما عمت به البلوى في هذا الزمان قضية فقدان الصبر على الطاعة مما عمل به البلوى تجد كثيرا من الناس بدأ قيام الليل استمر شوية وبطل ما صبرش على الطاعة كثير من الناس بدأ حفظ القرآن شوية وبطل ما صبرش على الطاعة كثير من الناس بدأ طلب العلم وبطل بدأ سير في الدعوة وبطل فعلا مما عمت به البلوى ان ما بقاش في صبر على الطاعة فلذلك جاي النهاردة عشان اقول الاسباب المعينة على الصبر على الطاعة عايز اقول لك ان سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم سيد الصابرين فضل واقف لما ورمت قدمه ده ايه صبر سيدنا النبي صلي عليه سجد حتى ظنت السيدة عائشة أنه قبض ده إيه صبر صبر على السجود وصبر على القيام صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنا بقلب النهاردة شفت حديث عجيب جدا ينفع لأهل عصرنا بالظبط عن أبي سعيد الخدري والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سمعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه حتى نفد ما عنده يعني يا رسول الله ما عندناش آه، شعير خد ما عندناش لحم خد ما عندناش دراهم خد نفد ما عندك ثم سألوه قال والله ما يكن عندي من خير فلن ادخره عنكم ولكن قال لهم والله لو عندي مش هحوشه صلى الله على النبي محمد سيد الكرماء كان اجود في الخير من الريح المرسله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقبل كده لما كان آآ آآ آه، ف- بعد غزوة حنين والغنائم اداهم اداهم اداهم اداهم لحد ما ألجأوه إلى سمرة فاشتبكت اشتبك رداؤه في السمرة فقال والله لو عندي عدد هذه العضاء نعما لأعطيتكم إياه ولا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا صل عليه صلى الله عليه وسلم قال انا لا انا مش بخيل ولا كذاب ولا جبان ما هديكم ولكن ولكن ايه زي ما قبل كده الحكيم بن حزام ولكن هنا اداهم حتى نفي ده عند ما عنده ثم قال ما يكن عندي من خير فلن ادخره عنكم ولكن من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يصبر يصبره الله وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر الله عجبتني قوي وعشت معاها النهارده كله وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر خير عطاء اول حاجه عايزين نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى الصبر عطاء الصبر رزق القضيه بقى مش بنقول له ايه اصبر ترزق لا اللهم ارزقنا الصبر عطاء هذا الصبر الله جل جلاله يعطي بعض الناس الصبر ويحرم بعض الناس من الصبر وربنا بيقول ايه ولو صبروا لكان خيرا لهم يا سلام لو نصبر قلت لكم سبحان الله العظيم القصه دي قبل كده سيدنا علي بن ابي طالب كان مره داخل يصلي دخل مش عارف دخل فين المهم بلد يعني كنت هقول الكوفه وبعدين رجعت في كلامي مش عارف فين بالظبط مش متذكر فاذن اذان فدخل داخل يصلي او في وقت داخل يصلي ف وكان معه غلامه فاراد ان يدخل يصلي وقال للغلام قف بهذه الناقه عند الباب ثم مشى خطوتين ورجع وقال ولم لا تصلي انت ايضا فوجد رجلا عند الباب فقال امسك علينا هذه الدابه حتى نصلي قال انعم افعل فساب له الدابه ودخلوا صلوا بعد ما خلصوا صلاه الفريضه يبدو سيدنا علي قاعد بيذكر ربنا فقال للغلام اللي معاه خدامه قال له خذ هذين الدرهمين واذهب الى الرجل الذي امسك لنا الناقه فادع له واعطيه الدرهمين وامسك منه الناقه حتى اخرج فخرج فوجد الرجل سرق لجام الناقه وتركها فعاد فقال لقد سرق لجام الناقه قال اذهب الى السوق فاشتري بالدرهمين لجاما غيره فذهب الى السوق فوجد فوجده باعه بدرهم فقال لو صبر على درهم حرام لرزقه الله درهمين من حلال قال يعني لو صبر كان خدهم حلال واثنين بدل واحد هو ده الانسان ما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر الصبر بيوسع الدنيا قوي كتير بقول لواحد يقول مفيش شغل اشتغل دي بقى وخلاص يا ابني اصبر يمكن ربنا مدخر لك شغلانه حلوه رزقك منها واسع اصبر بس شويه صبر شويه صبر الشاهد الصبر عطاء اللهم اعطنا الصبر اللهم اوسع عطاءنا من الصبر اللهم اكثر عطاءنا من الصبر اثنين ان الصبر خير ما اعطي احد عطاء خيرا ثلاثة الصبر وسع ولذلك قال عمر بن الخطاب برضه في المقولة العجيبة سيدنا عمر الخطاب يقول ايه يقول خير عيشنا ادركناه بالصبر خير عيشنا أدركناه بالصبر أحسن حاجة في حياتنا طلناها بالصبر عشان كده كاتب أنا في كراسة الفرائد إيه أن أفضل أعمالي في حياتي التي تمت ببطء وآتت ثمارها متأخرة هي دي اللي تتم بالراحة وت... وتثمر متأخرة ما بقاش منتظر ثمرتها دي حقيقة حياتية دايما الاستعجال بيفسد الأشياء إخوتي الصبر الصبر قلعة حصينة لا يقتحمها جيش ولا يدخلها عدو الصبر جنة حصينة لا ينفذها سهم ولا يلجها نبل الصبر الصبر مجاهدة الإحباط ومراغمة الفشل لذلك بقول للإخوة النهاردة أنا بحبكم في الله إخوة المدارج وإخوة الصبر على الطاعة بحبكم في الله خلي بالكم بقول لكم إن كثيراً ما يحبطنا عن العمل انقطاعنا عنه أكثر من مرة بالصبر لا تحبط لا تحبط الصبر مجاهدة الإحباط ومقاومة ومراغمة الفشل ومنازلة الخطوب الصبر قبض على الجمر ستر للجرح كتمان للمصيبة تنسم للهواء الصبر الصبر زاد لا ينفد معين لا ينضب صاحب لا يمل اخوتي افهموني لا يعالج خور الطبيعة الا بالصبر لا يضمد جرح النفس الا بالصبر لذلك خذ مني هذه الاولى للصبر على الطاعة مجاهدة الاحباط مراغمة الفشل علاج خور الطبيعة هذا هو السبيل هذا هو السبيل السبيل الحقيقي للثبات على الصبر على الطاعة مجاهدة الإحباط ما تحبطش مراغمة الفشل سبحان الله العظيم يذكر عن الكفار وما كنتش احب اقول الكلام ده لكن يذكر عن اديسون اللي هو اخترع المصباح الكهربي ان هو اجرى 40 تجربة فشلت في البداية فقالوا له كفاية لقد فشلنا أربعين مرة قال لا لقد استفدنا أربعين طريقة خاطئة قال لهم لا ده احنا استفدنا ان الأربعين طريقة دول غلط مش فشلنا أربعين مرة هي دي سبيل النجاح انك انت ما تعترفش بالفشل وانما استفد من اخطائك من زمان واحنا في رابعه ابتدائي خالي عبد العزيز الله يرحمه رحمة واسعة خالي شقيق أمي الله يرحمه رحمة واسعة ويعلي في الجنة درجاته كان من من من من من من, من مش أقول إيه من عمالقة السنة هو الذي وقف وحده ومعاه أبويا الله يرحمه في بلدة كاملة كان خالي هو الوحيد اللي حج وهو سنه صغير كان في في العشرينات من عمره وكان ملتحي من ساعه ما حج وهو في وكان ساعتها اللحيه دي يعني من الاشياء النادره الكلام ده مثلا في في الخم في, في الخمسينات في الخمسينات الشاهد ايه وفي الوقت ده كان يا مش عارف ايه يا مش عارف ايه هو ما كانش كان سني الله يرحمه الشاهد ايه أنا اللي انا عايز اسوقه بس آه، خالي برضو انا استفدت منه هذه القوه في دين الله كان رجل امي اللي كان بيقرا ويكتب يعني بس ما كانش معاه شهادات لكن آه، كان قويا في الحق ك- كان جامد قوي الله يرحمه رحمه واسعه خالي عبد العزيز الله يرحمه رحمه واسعه كان معايا ابنه عبد السلام عبد العزيز معايا في الفصل وفي فالمهم ان يبدو ان احنا كان في امتحان وسقط الكلمه دي ما انساهاش واحنا ماشيين قال له يا ابني لما تقع في الطينه ما تتمرغش في التراب قوم نفض هدومك هي دي وقع في- وقعت في التراب ما تقعدش تتمرغ في التراب نفض هدومك قوم اقف وامشي خلاص بقولها انا كتير اليومين دول لا تبكي على اللبن المسكوب خلاص يا مرحرح لا ترحرح اللي راح راح اخوتي انا احبكم في الله عايزين نتعلم ونستفيد ان الصبر على الطاعه ياتي من مجاهده الاحباط ما تقولش ما فيش فايده طالما ان فيك نفس يدخل ويخرج طالما ان فيك عين تطرف في فايده ينفع تتوب قول لي بعد كل اللي انا عملته اه بعد كل اللي انت عملته ده انا تبت 300 الف مره ورجعت تاني للذنب ده مش خلاص مفيش فايده لا في فايده يعني في امل في يوم من الايام هقدر ابطل اه هتقدر تبطل انا عارفك هتقدر تبطل لانك مسلم موحد والله لا يغلق بابا هتقدر تبطل تقول لي طب هجرب تاني لا هو اللي ضيعك كلمة هجرب ما تجربش قرر قرر انك تبطل سجاير قرر انك تبطل نسوان قرر انك تبطل افلام قرر انك تبطل صور محرمة قرر انك تبطل مواقع وحشة قرر انك تبطل اغاني ومزيكا قرر خد قرارك واستعن بالله وستثبت هي دي الطاعات مجاهدة الإحباط ومراغمة الفشل ومعالجة خور الطبيعة يعني إيه معالجة خور الطبيعة ما بلاش عم شيخ الكلام الكبير ده قول لنا كلام على قدنا طبيعة الإنسان أنه لا يكاد يثور حتى يخور يا عم الشيخ طب أو ده زي اللي قال لي مش عارف إيه يعني إيه لا هقول لك أنا طب صلي على النبي اصبر عليا هجيبها لك بالراحة الله يهديك معالجة خور الطبيعة أن الإنسان بطبعه البشري إن هو دايما متحمس في البداية وبعدين الغربال الجديد له شدة وبعد كده يرخي هو الإنسان كده بطبعه دي طبيعة في الإنسان طبيعة في البشر عايزين نعالج الخبر ده إن إحنا ننشط دايما دايما ننشط عشان كده كنت كاتب برضو في الكراسة آه أننا نحتاج أحيانا إلى بدايات جديدة لا إعادة وإنما بدايات جديدة مش إعادة البدايات لا بداية جديدة قلت كتير أن الأكسجين المخلق حديثا في- أو ال- المصنوع حديثا في المعمل له قدرة على الإشعال والاشتعال أكثر من الأكسجين الموجود في الجو الفرق بينهم فقط الجدة إن ده لسه متصنع جديد بس الجدة كونه جديد عشان كده كنا زمان برضه لما نمشي في الزراعة كده كان أبوي يقول لي "إ- إ- إ- استنشئ أكسجين لسه لسه مخلوق حالا ربنا خلقه حالا من ال- لسه خارج حالا الله اللهم لك الحمد الشاهد ايه يا اخوه صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الفايده الاولانيه ان الصبر على الطاعه ياتي من مجاهده الاحباط ومراغمه الفشل ومعالجه خور الطبيعه قلت لي يعني ايه معالجه خور الطبيعه ان طبيعتك ان انت بتنشط وبعدين تفتر تنشط وبعدين تفتر فلما تفتر ما تستسلمش للفتور قاوم جاهد شوف ايه اللي ينشطك تاني ايه اللي يخرجك من حالة الملل الانساني الملل البشري اتنين المفروض دي كانت تبقى نمرة واحد اتنين واهم حاجة في الموضوع كله اهم حاجه في حياتنا اهم حاجه في الدنيا كلها اهم حاجه في كل كلام في الدنيا اهم حاجه اخطر حاجه اعلى حاجه اسمى حاجه افضل شيء اعظم شيء حب ربنا انك تحبه اذا حبيته هتصبر له سبحان الله العظيم أريد وصالك وتريد هجري فأترك ما أريد لما تريد هي دي إن الإنسان اللي بيحب يترك ما يريد لما يريد محبوبه الحب أن تحب ما يحب حبيبك الحب أن تؤثر محبوب حبيبك على محبوبك الحب أن تصبر لحبيبك على حبيبك بحبيبك الحب الحب معنى أوسع من هذه الكلمات لذلك لو حد بيحب ما اقدرش عيبا ما اقول له اصبر لان هو مستمتع بالصبر لحبيبه الحب الحب متعة عقلية متعة عقلية قبل أن تكون متعة قلبية الحب حين يكون متعة عقلية تأمل التفاصيل الصغيرة للحبيب التفاصيل الصغيرة في محبوبات الحبيب تأملها وحبها لذلك أنا مش عايز أطول في إن اللي بيحب يصبر لحبيبه لا لان لو قلت زي ما كده احيانا آآ آآ لما حد يحسن الي اقول له انا مكسوف اقول لك شكرا لان شكرا عيب هتبقى صغيره قوي جنب اللي انت بتعمله لي فبقول لربنا يا رب انا عاجز عن الشكر اللهم إني أستغفرك من عجزي عن شكري من عجزي عن شكرك هي دي الحب الحب يا إخوة وأنا لما بتكلم عن الحب مطلقا كده يبقى لازم تركزوا جدا حب ربنا وأنا بقول اللي ما عرفش حب ربنا عمره ما يعرف يحب مراته ولا يحب غيرها ولا يعرف في الحب كل اللي بتسمعوه بتقروه بت... كل ده كلام فارغ اللي ما حبش ربنا عمره ما هيحب ولا هيعرف يحب ولا يحس بالحب لأن اللي حب ربنا أحب الذات العلية الله له الجمال كله وله الكمال كله وله العظمة كلها ولا نحيط به علمًا سبحانه يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا ولا نستطيع أن نعرف شيئا عنه سبحانه عارفين ليه الحب ربنا أسمى حاجة لأن زول كده أنا ما أقدرش أعرف ربنا بيحبني ولا بيحبنيش قلت قبل كده دي حاجة تتحس ما تتوصفش الوردة تتشم ما تتفعصش دي معاني راقية عشان كده أعلى ناس أحاسيس أعلى البشر مشاعر اللي بيحبوا ربنا اللي عرفوا حب ربنا اللي عالجوا حب ربنا اللي عاشوا حب ربنا عشان كده هقول للي عايزين يصبروا على الطاعه حب ربنا حبه بجد إذا حبيته سبحانه وتعالى إحساسك ده إحساسك الرائع إنك بتحب ربنا يخليك صابر صابر وراضي اتنين الاستعانة بالله قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين وتأتي هذه الاستعانة صحيحة إذا عرف العبد نفسه وعرف ربه إذا عرف عب- العبد نفسه بالعجز التام عرف ربه بالقدرة المطلقة يبقى لازم أعترف إن أنا عاجز ما أقدرش أحرك يعني مفصل عن مفصل إلا بإذنه إلا بحوله وقوته إلا بقدرته إلا بعلمه إلا بتيسيره ما أقدرش أغمض جفني وأفتحه إلا بخلقه سبحانه القدرة على ذلك فيا ده لازم تؤمن بكده لذلك لما عايز اصبر على الطاعه مين اللي يصبرني الله جل جلال ربي جل جلاله سبحانه اياك نعبد ها واياك نستعين يعني نحن نعبدك سبحانك ونطلب منك العون على عبادتك أعنا وأقدرنا على أن نعبدك الاستعانة بالله كتير قلت إن الإخوة اللي بيعانوا من الفشل آه، كل ما أقول الفشل أفتكر الواد وائل ده اللي بقول له أنا لما بشوفك بحس بالفشل إن أنا فشلت في تربيتك عمرك حسيت بالفشل قال لي عايش وعايش الإحساس بالفشل ومعايشة الفشل ديك هي الفشل نفسه التخلص من هذا التخلص من الإحساس بالفشل بالاستعانة بالله جل جلاله حين تستعين بالله جل جلاله لا تفشل أبدا إياك نعبد وإياك نستعين فأعنا على أنفسنا البطالة أعنا على أنفسنا الكسولة أعنا على أنفسنا المهملة أعنا على أنفسنا التي تريد الشهوات هي دي الاستعانة بالله أن تستعين بالله جل جلاله أن يعينك على عبادته ثلاثة حضور القلب في الطاعة والتلذذ والاستمتاع بها وانت بتطيع ربنا وبتعبد ربنا و ب- لازم عشان تستمر عشان تصبر عشان تدمن لازم تستمتع تحس بالحلاوه اه احنا بنقول دايما ان الناس بتوع البضاعه الجديده بيدوا اول اول اول دوقه ببلاش يقول لك دوق دي فلما تدوق عجبتك هتجيب ويديك اول حته برضه رخيصه شويه بعد كده لما تحتاج وتيجي تطلب تبقى غاليه قوي أنا أحبكم في الله وعايز أقول لكم حاجة خطيرة برضو كتبتها من يومين إن ما لي أرى الناس اليوم يقولون لي اخدعني اكذب علي اضحك عليّ حين أواجههم بالحقيقة المرة الكلمة دي عشان اللي أنا هقوله بعد كده ما تقولش كده بقى إيه لأ لازم أقول لك الحقيقة وده عيب من عيوبي كشخص إني ما أعرفش أقول غير الحقيقة حتى لو كانت الحقيقة هتزعل إياكم وحلاوة العبادات فإنها حلاوة مسمومة ليه كده ليه يا عم الشيخ ده انت لسه بتقول دوق الحلاوة دوقها لكن ما تشتغلش عشانها لانك اذا اشتغلت عشان الحلاوة ما بقتش لله لا مش فاهمك حاضر صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو واحد قام الليل الليلة دي وحس بحلاوة قيام الليل الله الله جميل قيام الليل استمتع يعني عمل دماغ يعني آخر متعة جه بكرة يقوم الليل عشان يطلب المتعة دي يبقى ما قامش لله قام للمتعة ومش هيلاقيها لسه كان بيقول لي اخونا علي انه كان من فترة وجد حلاوة الايمان حس بمتعة عالية قوي وعين راحت والنهاردة مش لاقيها قلت له دي عايزة معاناة عايزة شغل عشان تطولها قال لي ما في الاول جت بالراحة الاول ببلاش ما هو بيدواك ببلاش مش احيانا واحد كده يجي يقول لك انا شفت سيدنا النبي في المنام صلى الله عليه وسلم اوصف يوصف صح وتستغرب سبحان الله ان الراجل ده يشوف النبي في المنام بايه لا دي هبات ارزاق ممكن ربنا يرزق واحد حلاوه الايمان كده ابتداءً دقت حافظ عليها بقى ما حافظش راحت يجي يطلبها تاني مش بسهولة دي عايزة شغل كبير قوي بقى عشان توصل لها يعني الشيخ ما انا وصلت لها الاول بالراحة ما بالراحة الاول دي كانت ببلاش كانت مجانا كانت هبة وانت اللي ضيعتها ما حافظتش عليها لذلك بقول ايه ان حضور القلب في الطاعه والاستمتاع بالعبادة وحصول التلذذ لذة الطاعة في تلاوة القرآن حس انك انت بتستمتع لذة لذة في في في في ايه في في الذكر وانت قاعد بتقول اذكار كده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مستمتع لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله مستمتع وانت قاعد تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله مستمتع المتعة دي تخليك دايما تشتاق الشوق ومن فتح على نفسه باب الشوق فإن التشوق لا ينقطع لا ينقطع الشوق ده ما بينقطعش أبدا يفضل مشتاق على طول قالوا إذا لقي الحبيب حبيبه الذي يشتاق إليه هل ينقطع الشوق قالوا بل يزيد الشوق يزيد الشوق الشوق ما ينقطعش ابدا الشاهد الشاهد انا بحبكم في الله الشاهد ان استمتع بالعباده تستمر في العباده وتصبر على العباده اربعه تلوين الطاعات وتجديدها النفس ملوله هي النفس كده لما تشوف حاجة تأكله كل يوم حاجة حلوة يمل منها عشان كده كان سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم أول الليل وأن يوم وسط الليل وأن يوم آخر الليل يقوم الاول تلت الليل وبعدين سدس الليل وبعدين سدس الليل يقوم آه، سدس الليل وبعدين تلت وبعدين تلت وهكذا التغيير كان يقوم ليلة فيطيل القيام بخمس أجزاء ويقوم ليلة فيطيل السجود حتى تظن أنه قبض التغيير في القيام التغيير في تلاوة القرآن التغيير في الذكر يعني سبحان الله العظيم بعمل آه، آه، رسالة صغننة كده مش للنشر قلت لأولادي وهم قاعدين بعد الفجر بيقولوا أذكار شايفهم آه، الواد أنس الكحيان ده ربنا يهديه ويهدي أبوه بينام وهو قاعد فقلت اعمل كراسه صغننه كده اكتب فيها اذكار واديها لهم وهم قاعدين يقروا منها فعملت كراسه صغننه كده سبحان الله العظيم فتح بقى يعني ايه أ- الاقي فتح يعني مثلا قلت ايه اعمل لهم كده ورد التوبه يعني قلت بلاش كلمه ورد احسن حد يزعل مننا ويقول الكلمه دي صوفيه لا بلاش منها خلينا نقول ايه اذكار التوبه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه وبعد منها رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم كلام سيدنا النبي كله من كلام سيدنا النبي مفيش حاجه من عندي اطلاقا الاقي بعد منه ايه ورد المحبه بعد منه ايه ورد الحفظ بعد منه ورد, ورد التثبيت بعد منه ورد الرزق بعد منه ورد ال- الهدايه ورد فتحت هي ديك ال... لا لا لسه كراسه برضه ما تخافش هي دي قضيه انك انت لما تن... تدخل في الطاعه وتحبها وتستمتع بها هتفتح لك ابواب كتير قوي ابواب كتير جدا في كل حاجه في قيام الليل تقول كده الليله ليله الركوع وتصلي ركعتين الركوع طويل جدا الليله ليله القيام تطول قيام الليله ليله السجود الليله ليله الدعاء والبكاء والتضرع الليلة ليلة الذكر الليلة وهكذا الليلة ليلة التوبة وتقعد تسترجع ذنوبك وتتوب منها وتستغفر عن كل ذنب عدد من المرات جدد في عباداتك جدد جدد جدد في عباداتك ونوع في عباداتك ينتعش قلبك وتعش طاعتك آه، خمسة معرفة النفس الملولة الكسولة ومعالجة ذلك فيها آه، النفس زي ما قلنا كده بطبعها ملولة كسولة محتاج الكلام ده علاج كان لنا محاضرة اسمها التوبة من الكسل التوبة من الكسل أنا بقول النهاردة إن الأمة أمة كسولة وأراد بنا أعداؤنا ذلك ووقعنا فيه الكسل أرادوه ونشطوا هم وكتير كنت بقول لما كانوا عاملين برنامج في التلفزيون اسمه العالم يغني تقول العالم ما بيغنيش العالم بيشتغل احنا اللي بنغني العالم بيشتغل وبصوا للعالم المتقدم تلاقيه بتاع شغل احنا لو اشتغلنا نصهم بفضل الله نتفوق عليهم اذا استعنا بالله اذا كان الله معنا الشاهد علاج الكسل في هذه النفس النفس الكسلانه النفس الملوله احنا قلنا علاج النفس الملولة بتجديد وتلوين الطاعات طب علاج النفس الكسولة بالضغط عليها سيبك من اي كلام تاني يتقال بالضغط على النفس وارغامها بالعمل النوم خميرة النوم والكسل خميرة الكسل قلت قبل كده الراجل اللي هو جاي يقول لي يا شيخ انا عندي فطور طب انت يعني عايزني اصلي لك اصلي عنك يعني اسقيك الدواء بالمعلقه ببقك قوم اتحرك صلي اقف اذا كنت رجلا فقف او مت دايما بضرب مثال بغلام أصحاب الأخ... أصحاب الأخدود أن الداعية لا يفر ولا يقر ولا يستقر غلام أصحاب الأخدود لما بعتوا الملك قال لهم خدوه فوق الجبل يا يكفر يرموهم فوق الجبل قال اللهم اكفنيهم بمشيئتك فتدهده الجبل ومات الجنود و دايما اقولها كده ها وهرب الغلام لا ورجع يمشي الى الملك كان يقدر يهرب الجنود اللي كانوا مكتفينه وشايلينه لفوق ماتوا يقدر بقى هو يتوكل على الله ويشق طريقه ويروح يشوف له صومعه يعبد ربنا فيها لا ده صاحب هدف ما يتخلاش عن هدفه رجع يمشي الى الملك قال الملك اين اصحابك ما سمعتوهاش القصه دي قبل كده وانا بقول اصحابك هم اصحاب مين فيهم بس الملك اتبرى منهم بيقول له اصحابك ومش اصحاب الغلام ده اصحابك انت ماتوا فالشاهد ايه انه رجع يمشي الى الملك مفيش كسل بقى صح هي دي علاج الكسل ان تكون صاحب هدف صاحب غايه صاحب رغبه صاحب همه عايز حاجه معينه سبحان الله العظيم ما تخليكش تنام تنام ليه تنام ازاي ويجي لك نوم امتى وانت عندك هدف بتسعى اليه عايز توصل له فلذلك علاج النفس الكسوله ان تكون صاحب هدف والضغط على النفس لكي تقوم آه ستة الصبر عن الشهوات للصبر على الطاعات لابد من الصبر عن الشهوات اخوتي انا احبكم في الله اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم اعنا على ما تحبه وترضاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم يسرنا لما تحبه وترضاه اللهم يسر لنا ما تحبه وترضاه امين انا بحبكم في الله اخوتي و عايزكم تستمتعوا بطاعة ربنا تستمتعوا بها متعة حقيقية وذلك يكون بالصبر على الطاعة لتستمتع الصبر على الطاعة يأتي بالصبر عن الشهوات شهوة البطن الأكل والشرب شهوة الفرج وجماع النساء شهوة النظر شهوة الشهرة وطلب العلو على الناس شهوة الكلام شهوة السمع الشهوات دي محتاج نصبر عنها طب نصبر عنها ازاي بأمرين واحد ألا تركن إليها ولا تغتر بها ازاي بمعرفة أنها تضر ولا تبقى تضر وتزول انا بقول ازعم ان اسهل شيء في الدنيا الكف عن المعاصي اسهل شيء الصبر عن المعاصي سهل جدا سهل ليه يعني مثلا واحد ايه في واحده معديه اهو عدت خلاص ايه الصعب في كده في فيلم عايز اشوفه اهو off وانام وانام وانام يعني اعمل off ونام أوه. نام الثانيه نام خالص الكف عن المعاصي سهل الصعب القيام بالطاعات اصعب لأن القيام بالطاعات عمل لكن الكف ترك والترك أسهل من الفعل يعني إيه الكذب اسكت اسكت الشاهد ايه الصبر على الشهوات الا يركن اليها ولا يغتر بها بمعرفه انها تضر وتزول الشهوات ما بتقعدش بتزول كل حاجه بتروح ذهبت لذتها وبقيت تبعتها الناس بتوع المعاصي بيستمتع قد ايه دقيقه دقيقتين ساعه ساعتين ثلاثه اربعه وبعدين حسره لا تنقطع يبقى الصبر عن الشهوات ان تعلم انها تضر وتزول اثنين الا ينهمك في نيلها ولا يبالغ في استقصائها لعلمه انها لا تنتهي احنا بنقول ايه ان الشهوات ما بتخلصش بمعنى لو واحد عنده شهوه شهوه النساء طب الشهوه دي هيشبع امتى عمره ما هيشبع ولو كل نساء الارض يبقى حلها ايه انه يقطعها من اصلها وخلصت وفي الجنه بقى ان شاء الله ابقى تعاقبني ربنا يرزقنا الجنه يا رب لكن ان تابعت الشهوات الشهوات لا تنقضي لا تنتهي ليس لها اخر ثم هي في النهايه بعد ان تبالغ في استقصائها ستزيد نهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهمان لا يشبعان طالب دنيا وطالب مال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب العلاج ويتوب الله على من تاب اللهم تب علينا فلذلك الإنسان إذا بالغ في استقصاء الشهوات الفلوس واحد بيحب الفلوس شهوة المال يشبع لما يبقى عنده كم ما يشبعش ولو عنده ملايين الارض مفيش فالشهوات لا يشبع منها اقفل الباب من الاول دي ستة سبعة مطالعة الأجر والثواب اللي صبرك على الطاعة أن تطالع الأجر والثواب انك تعرف اجرها اجر اجر السجده دي انك ما سجدت لله سجده الا ورفعك الله بها درجه تفضل ساجد بقى اجر التسبيحه دي نخله في الجنه وما من نخله في الجنه الا وساقها من ذهب استمر في التسبيح اذا عرفت الاجر والثواب لكل طاعه من الطاعات هتصبر على هذه الطاعه طلبا للاجر والثواب ثمانيه النظر في العواقب ان انت تبص لعاقبة هذه الطاعة اذا نظرت الى عاقبتها صبرت عليها ولا تتركها حتى تصل الى جزائها تسعة التصبر والاستبار والمجاهدة وتخويف النفس من فوت هذه الدرجة خوف نفسك ان الدرجة دي تفوتك وساعتها مش هتطولها تاني حديث سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قال يا عائشة أحسني جوار نعم الله عليك فإن نعمة الله قلما فرت عن قوم ثم تعود قال لها يا عائشة أحسني جوار نعم الله عليكِ النعم دي مش ملكنا دي جيراننا مش بتاعتنا مش تبعنا مش في ايدينا والجيران دول من حقهم يطيروا في اي وقت احسني جوار نعم الله عليك فان نعمه الله قلما وخلي بالك من كلمه فرت فرت عن قوم ثم تعود اذا طارت مش هترجع إذا طارت مش هترجع تاني عشان كده تخويف النفس من ان اللحظات الحلوه دي ما بتتعوضش ما بتجيش تاني يعني لما تبقى ساجد بتقول سبحان ربي الاعلى لما تبقى قاعد بتقرا القران ومستمتع ومنتشي كده ما تقفلش المصحف بقى اما تبقى مستمتع في الدعاء وانت ساجد ما ترفعش راسك بقى اصبر لان ديك مش هتيجي تا... ممكن ما تجيش تاني ده اللي بيصبرك على الطاعه الفضله الاخيره عشان نختم ان الصبر على الطاعه ياتي بصحبه الصالحين ومنافستهم وانا مش عايز اذكر حد من الصالحين الا سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم آه سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صبر صبر وانا كنت جايب كلام زي ما انتم شايفين عمال اقلب صفحات اهو آه فبالصبر لا تجد المعصية إلى القلب سببا ولا تقيم على خسة الطبع دليلا بل تعود المعصية من حيث أتت فينهزم شيطانها المريد ويخسأ إبليسها العنيد وبعدم الصبر تقع النفس في وضر الخطيئة وتدنس الروح بأوحال الذنب لأن النفس هزمت في مصاف المحاربة وأسرت في فيلق المطالبة من أراد الحياة بلا صبر أرادها على غير طبيعتها من أراد الحياة بغير صبر إن قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر من أراد الحياة بغير صبر فقد رآها على غير صورتها مستظل بالخيال فر من اليقظة إلى المنام ومن الحقائق إلى الأحلام من عنده صبر فليدع الناس جانبا فقد حان نصره لأن النصر مع الصبر وقرب فرجه لأن الفرج مع الكرب ودنا يسره لأن مع العسر يسرا الصبر صبر آدم على مفارقة الوطن الأول من الجنة صبر نوح على فقد الولد والزوجة صبر إبراهيم في مقام ذبح الابن صبر يعقوب على فراق يوسف ويا لصبر يعقوب أشك الصبر الصبر على فراق الحبيب وصبر داود على مرارة الندم وصبر سليمان على فتنة الدنيا وصبر عيسى على ألم الفقر أما رسولنا محمد أما الحبيب محمد فقد كمل مقامات الصبر كلها عاشها كلها ذاقها كلها ففاز بأعلى المقامات كلها صل عليه صلى الله عليه وسلم محمد محمد رسول الله حبيب الله خليل الله صبر على فراق الوطن ومراتع الفتوة وملاعب الصبا وربوع الشباب فارق مكة وفيها الكعبة تركها على قلبه وقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد ترك الأهل والعشيرة والدار والمال وصبر صبر صبرا جميلا حتى أنه لما دخل مكة رأى الأنصار حنينه فقالوا لقد أصابت الرجل حنينه إلى وطنه فقال لا والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار الرسول ده الموقف ده أنا نفسي أقعد فيه بقى للصبح بس وراكوا برنامج بعديه ده موقف النبي صلى الله عليه وسلم عارفين قال لهم إيه لما الأنصار قالوا إيه حن الرجل إلى عشيرته وأهله وبلده قال, قال لهم إيه قال لهم ما اسمي إيه إذن قال لهم وأنا اسمي إيه اسمي إيه اسمي إيه ها قولوا اسمي إيه اسمي إيه محمد يعني محمد يعني يعني كل شيء في حميد محمد قال لهم ما اسمي اذا بل المحيا محياكم والممات مماتكم ولم يأذن للمهاجرين أن يبقوا في مكة أكثر من ثلاثة أيام يلا على بلدنا صلى الله عليه وسلم شوفوا أهو ده بقى صبر ما حصلش قبل كده ما حصلش ولا هيحصل وصبر على فقد الولد سالت أرواح أبنائه بين يديه وقعقعت أنفسهم أمام ناظريه وكان أحوج شيء إليه ليدفع عن نفسه اسم الأبتر وليس في الدنيا واصل غيره صلى الله عليه وسلم ولكن لما تعير يؤلم الجرح وصبر صبرا جميلا حتى إذا تسلى بأن يتبنى نزل النهي ادعوهم لآبائهم فصبر وكأنه يراد له أن يصبر وصبر على الأذى كم أوذي أوذي في أمانته أوذي في صدقه أوذي في دعوته أوذي في سمعته أوذي في خلقه أوذي في رسالته أوذي في زوجته وحبيبته أوذي وتألم فصبر صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد صبر على شماتة العدو وتنكر الصديق وعقوق القريب ونيل الحاسد وتشفي الحاقد وتألب الخصوم وتكالب الأحزاب وتكاثر المناوئين وصولة الباطل صبر صبر على قلة الناصر وشظف العيش وجفاف الفقر ومضض الحاجة وقلة ذات اليد وجدب الفقر وعوز المعيشة وحرارة الجوع ومرارة الفاقة صبر صلى الله عليه وسلم يا رب صل على النبي محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صبر على غلبة الخصم وقتل القريب وأسر الحبيب وتشريد الأصحاب والتنكيل بالأتباع والجراح في البدن وفزع التهديد والوعيد وقعقعة الغارات وأهوال الغزوات وصبر صل عليه صلى الله عليه وسلم وصبر صبر على بطر الأغنياء وزهو الكبراء وشراسة الأدعياء وجلافة الأعراب وصلف الجهلة وسوء أدب الجفاة صبر صل عليه صلى الله عليه وسلم صبر على خيانات اليهود ومراوغة المنافقين ومجابهة المشركين وبطء استجابة المدعوين صبر ثم صبر صبرا آخر صبر على فرح الفتح وسرور الانتصار ولم يغلبه الزهو حتى لما قال بعض أصحابه هذا يوم الملحمة قال بل هذا يوم المرحمة حين قال اليوم يوم أذل الله قريشا قال لا بل اليوم يوم أعز الله قريشا حين سمع صاحبه يقول اليوم تستحل الحرمة وتستباح قال بل اليوم تعظم الحرمة لم يغلبه الزهو زهو الانتصار بل صبر وتماسك صبر على فرح الفتح وسرور الانتصار دخل ورأسه يمس عنق الدابة دخل مكة بطاطي بطاطي لما شافهم قدامه في منتهى الذلة قال بل أقول لكم كما قال أخي يوسف لإخوته يغفر الله لكم اذهبوا فأنتم الطلقاء لم يبطره النصر ولم تستفزه حلاوته بل صبر على فرح الفتح وسرور الانتصار وجلبة إقبال الدنيا صبر حين رأى إذعان الملوك واستسلام الجبابرة ودخول الناس في دين الله أفواجا صبر وهو يرى الكنوز تفرغ في أوعية الناس فلم يأخذ درهما واحدا لنفسه صبر صبر وهو يشاهد القناطير المقنطرة من الذهب والفضة يتقاسمها الناس فلم يحمل منها قطميرا صبر وهو يحوز قطعان الإبل والغنم والبقر كالآكام ثم يوزعها على مسلمة الفتح ولم يظفر بجمل وصبر على سكنى بيت الطين وعلى أكل الشعير وعلى افتراش الحصير وعلى ركوب الحمار وعلى لباس الصوف صبر هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم يا ما خلصت لكم بدري اصبروا عليا النهارده شويه خ... بحب النبي انا يا اخي بحبه عايز اتكلم عنه شويه براحتي حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم حبيبي محمد فداه ابي ونفسي وامي وروحي صلى الله عليه وسلم ابوه مات ولم يره والام توفيت ولم تتم رضاعه والجد فارقه ولم يحطه بعنايه والعم ذهب وقت النضال وخديجه ودعت عام الحزن الابن سالت روحه يوم تمام الحب وعائشه ترمى بالفاحشه يوم كمال الانس حمزه يقتل زمن المصاوله وصبر صلي عليه صلى الله عليه وسلم انس بالمدينه فنغص المنافقون عليه انسا استبشر بالنصر في بدر فاسرعته غصه الالم في احد اظهر وجهه كالقمر ليله البدر فشجت جبهته بالسهام تلألأت أسنانه كالبرد فكسرت ثنيته في المعركة سبقت ناقته الإبل فسبقها أعرابي على قعود ليبقى أجره في الآخرة موفورا وسعيه عند ربه مشكورا وليلقى وليه ومعبوده مسرورا صلى الله عليه وسلم ليجتمع له الثواب كله اوله واخره قديمه وحديثه في مقعد صدق عند مليك مقتدر استحق ذلك لانه صبر فله الزلفى وتمام الرفعه والوسيله والفضيله والمنازل الجليله لانه صبر له المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود لانه صبر له الشفاعه والخطاب والقرب والحضور لأنه صبر كذبوه شتموه سبوه آذوه فنزل اصبر على ما يقولون حاربوه نازلوه شردوه طاردوه قاتلوه فنزل واصبر وما صبرك إلا بالله هجروه أعرضوا عنه صدوا عن سبيله وقفوا في طريقه فنزل فاصبر صبرا جميلا طال عليه المدى ترقب النصر كسر العدو تزاحمت النكبات فنزل فاصبر إن وعد الله حق رد عليه قومه أقزع رد وأفظع جواب وأبشع خطاب وأقبح مواجهة فنزل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل صلى الله عليه وسلم فصبر صبرا جميلا ولم يكمل مقامات الصبر أحد مثله صبر صبرا جميلا في كل مقامات العبودية صبر في رضاه صبر في غضبه صبر في سلمه صبر في حربه صبر في غناه صبر في فقره فصار إمام الصابرين وقدوة الشاكرين اللهم ثبتنا على سنته ووفقنا لسيرته وانصر بنا دعوته أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله هي دي مدارج السالكين بقى مدارج السالكين ازاي تتعامل في كل المواقف في حياتك بإيمانيات في حياتك هي دي مدارج السالكين هي دي بإيمانيات كل المواقف في حياتك هي دي بإيمانيات كل المواقف في حياتك بإيمانيات